بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الفضلاء أيتها الأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتمثل في لقائنا هذا في حلقاتنا كلها قول نبينا الأنور عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم فنحن نشرف بنبينا صلى الله عليه وسلم ونتيه فخرا بانتمائنا إلى دينه ونقوم بواجبنا نحو ديننا ونحو نبينا صلى الله عليه وسلم ونحو ربنا العلي الأعلى سبحانه لقاؤنا يتجدد دائما في رحاب النبي عليه الصلاة والسلام على مائدة سنته المشرفة نلتمس هديه المبارك ونتزود ما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا وما ينور لنا طريقنا وما يكفل لنا سعادة الدنيا والآخرة فاللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين أيها الإخوة الكرام في لقائنا الماضي كان عنوان حلقتنا لا تستبدلوا لباس التقوى وتواعدنا على أن تكون حلقتنا هذه امتدادا للحلقة السابقة عن كرامات لباس التقوى ننظر في لباس المتقين هل يدوم لهم ويبقى معهم أم أنه يبلى ويفنى ويزول قلنا إننا قد خرجنا من رمضان وقد وقفنا على باب التقوى ومنا من دخل هذا الباب ومنا من غمرته التقوى قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا سرا وعلنا حركة وسكنة يقظة ونوما والناس ليسوا سواء يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فمن الناس من يدور حول خصال التقوى ولا يتحقق بها لكنه مرة يقترب منها ومرات يبتعد ظالم لنفسه ومن الناس من يأخذ ويترك والمسألة عنده على التوازن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم ومن الناس من قام بالفرائض وتحلى بالفضائل وابتعد عن الكبائر ولم يصر على فعل الصغائر فما من فرض إلا وقد قام به وما من نفل أو عمل فيه تطوع لله رب العالمين إلا وكان حريصا عليه مواظبا عليه وما من كبيرة إلا وابتعد عنها ابتعادا مطلقا وما من صغيرة إلا وكان من أشد الناس تحريا ألا يقع فيها فإذا وقع فيها سرعان ما تبرأ منها وتاب إلى الله عز وجل منها وعزم على ألا يعود إليها وهو لا يصر على الصغيرة يبقى إذن المتقون ناحية لباس التقوى على درجات سأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم وإخواننا المسلمين من أهل الدرجات العالية من السابقين بالخيرات بإذن الله قلنا خرجنا من رمضان ولسنا سواء في لباس التقوى فمنا من جاءت التقوى عنده في أعلى صورة ومنا من كانت التقوى عنده في الصورة الوسطى ومنا من كانت التقوى عنده في أدنى صورها ومنا من كان بعيدا عنها ونسأل الله أن يتقبل, على أن يتقبل من اجتهد وأن يتوب على من قصر أو فرط أو أخطأ أو ابتعد أيها الإخوة الأحبة لا تستبدلوا لباس التقوى بعد رمضان لما؟ لما؟ لأن لباس التقوى هو كسوة كسان الله عز وجل إياها نعم كسوة كسان الله عز وجل إياها لباس ألبسنا الله عز وجل إياه ثوب حلانا الله عز وجل به وزيننا به فهل تخلع ثوبا أو كساء أو رداء أو لباسا كساك الله إياه إذا لا تستبدلوا لباس التقوى ولباس التقوى كما اتفقنا في لسانك وفي تفكيرك وفي خطرات قلبك وفي حركاتك وفي أعضاء جسدك وفي انتقالاتك وفي معاملاتك وفي أخلاقك وفي عباداتك وفي سلوكياتك دائما تلبس هذه الأمور كلها لباس التقوى يعني تصدر في حركاتك وسكناتك وأقوالك وأفعالك وأحوالك وظاهرك وباطنك تصدر في ذلك كله عن أمر الله وتفعل بشأنه ما يرضي الله عز وجل في طاعة الله عز وجل وفي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذا نقول لا تستبدلوا لباس التقوى إذا أنا حرصت على هذا اللباس لباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير فما هي كراماته وما هي آثاره أنا أقول لك مثل بسيط المثل ده الواحد فينا لما يلبس الثياب الجميلة الأنيقة الشياكة يعني كده بين قوسين بيبان أثرها عليه بيبان أثرها عليه إزاي الناس بتلتفت إليه وتشوفه الله فلان لابس لبس جديد الله ما شاء الله ده حاجة جديدة دي ولا إيه ما شاء الله إيش إيش مش بيقولوا كده آه ما واحد بقى يقول لك بخن بخن واحد يقول لك ألبس وأخلق وانت بقى ما تنساش تقول دعاء لبس الثوب يبقى إذن لباس الدنيا يظهر أثره عليك والناس ينتبهون إليك وبان قدام عينيهم فعينهم تتشد منين ده جميل والله ما شاء الله يبقى إذا اللباس الجديد الذي تلبسه يأخذ أبصار الناس ويحمدونه عليك أو يثنون به عليك وترتاح أبصارهم حين يشاهدونك في هذا طب أنت لما تلبس اللباس الجديد ده بدلة توب أي حاجة بقى أما تلبسه إحساسك هو هو وانت لابس القديم لا والله لا والله كلنا جربنا الشعور ده لما تلبس اللباس الجديد بدلة أو توب أو المرأة تلبس مثلا جلباب أو ما شابه ذلك تحس أنك يعني لك قيمة معلش هو ما ماليش قيمة بالتوب بس يعني برضو بيبان عليك الأثر وتبقى فرحان ومسرور كده وكأنك ماشي تقول يا أرض تهزم عليك أدي بس اوعى أنت امشي تحدثا بنعمة الله بينما رجل يمشي في حلة جديدة يعني توب جديد لابسه يتبختر يعني لبسه تكبرا على عباد الله اغتيالا زهوا غرورا إذ خسف الله عز وجل به الأرض فهو يتجلجل في باطنها أما المسلم فيمشي في ثيابه الجديدة فرحا بها إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فهل ذلك من الكبر يا رسول الله؟ قال لا الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق يعني التعالي عليه ورفضه رغم أنه واضح يتكبر على الحق فلا يقبله يرد الحق وغمط الناس يعني ازدراءهم والاستهانة بيهم والسخرية منهم سواء بقى من أحوالهم أو من ملابسهم أو من أوضاعهم يبقى المسلم لما يلبس الملابس الحسنة يمشي فرحا بها ليه؟ فرحا بنعمة الله لأن الفرح بالنعمة قبول لها وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقبل النعمة اللهم اجعلنا قابلين لنعمتك شاكرين لها مثنين عليك بها أما الفاجر أو أما غير المسلم يمشي في الأرض متبخترا بالثياب كشأن قارون والعياذ بالله فخرج على قومه في زينته والقصة معروفة فخسفنا به وبداره الأرض يبقى الواحد فينا لما يلبس الملابس الجديدة بيبان قدام الناس وياخدوا بالهم منه ويقولوا الله لابس ملابس جديدة ما شاء الله طيب وانت نفسك لما تلبس الملابس الجديدة شعورك بيختلف شعورك بيختلف فرحا وهذا مشروع طالما ليس فيه تكبر على أحد أو سخرية من أحد أو احتقار لأحد تعال بقى انتقل معايا من المثل الحسي ده للباس التقوى لما انت تبقى بتعايش التقوى قولا وعملا وسلوكا وحالا في أحوالك كلها لما تعايشها وتلازمها فلابد يكون ده جواك فرح إنك بتعمل ما يرضي الله عز وجل إنك بتقوم بواجبك نحو دينك طب والناس لازم تشوف عليك أثر الطاعة أول كرامة من كرامات لباس التقوى أن الله عز وجل يجعل اسمك على كل لسان وصورتك منطبعة في الأذهان ويملأ قلوب الناس بحبك في كل مكان شفت بقى اوعى إياك احذر لا تستبدل لباس التقوى لأنه خير لأن لباس التقوى هيبان عليك أثره أثره يبان عليك إيه اسمك على كل لسان بالخير طبعا ثناء وحمدا طيب اتنين صورتك تنطبع في الأذهان دايما الناس تفتكرك ويقول لك والله أنا بقى صورتك بتيجي في خيالي كتير ولو شافك بعد عشر سنين يقول لك مش فلان برضه هو أنت تتنسي ده أنت وشك منور ده أنا يوم ما عرفتك اتزرعت في قلبي أو اتغرست في قلبي أو اترسمت صورتك على قلبي ليه؟ ده لباس التقوى اللي خلى صورتك تنطبع في قلوب الناس طيب بقى يقول لك و... ويملأ الله عز وجل قلوب الناس بحبك في كل مكان كل واحد يسمع بسيرتك يحبك حتى لو ما شافكش هو ده الحب بظهر الغيب الكلام ده جاي منين بقى من لباس التقوى تحافظ عليه يحصل لك التلاتة دولة أنا جبت الكلام ده من عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومن القرآن الكريم طب خد كده حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نبدأ به يقول إيه نبدأ به لأنه هيناسب مقامنا الآن كعرض يعني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخياركم خياركم يعني إيه؟ يعني أفضلكم عند الله عز وجل أقربكم إلى الله عز وجل أحبكم إلى الله عز وجل أعظمكم ثوابا أطهركم أرفعكم درجة عد بقى كل ده ألا أنبئكم بخياركم قالوا بلى يا رسول الله قال خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله يعني إيه بقى الكلام ده إذا رؤوا يعني الناس لما تشوفهم يقولون الله الراجل الحلو جه الله الناس الكويسين وصلوا اه ده الراجل ده بتاع ربنا هم بيقولوا كده معلش بين قوسين الناس بيقولوا كده لما يشوف واحد كويس صالح يقول لك فلان ده بتاع ربنا يا عم يعني ايه كلمة دارجة على لسان يقول لك هذا من أهل الله هذا طائع لله هذا رجل صالح بس خد مني الكلمة بالراحة كده على محملها البسيط يبقى الذين إذا رؤوا ذكر الله هؤلاء هم خيار الناس عند الله ومين اللي شهد لهم بالخيرية سيدنا النبي المصطفى سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم شهد لهم بهذه الشهادة خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله طيب يعني دي كده لكل واحد لا ده اللي اشتغلوا اللي لسه لابسين لباس التقوى يعني انت لما تبقى مصلي وتطلع الناس هتشوف في وشك النور الله انت معايا ولا لا هيشوفوا في وشك النور طيب انت لما تطيع والديك هيشوفوا في وشك النور طيب انت لما تقرأ القرآن هيشوفوا في وشك النور طيب انت لما تعمل اي عمل صالح بقى عبادة معاملة أخلاق فكر سلوك عد بقى اي عمل صالح يرون في وجهك النور هو ده بقى لباس التقوى في الدنيا نور يكسو الله عز وجل وجهك به يا رب نور وجوهنا وقلوبنا وقبورنا وبيوتنا أو يقول لك نور يكسو الله عز وجل وجهك إياه طبعا الناس لما تشوف النور ده في وشك مش هيقدروا يقولوا أي حاجة غير إيه الله أكبر ما شاء الله شوف الراجل وشه بيشع نور الراجل ده زي ما يكون من الجنة الراجل... احنا عايشين الكلام وشايفينه يقول لك ده وشه غير عادي ده وشه كله إيمان ده وشه كله تقوى هكذا يقولون لكن أنصحك أنك ما تحكمش بكده عموما تقول إيه نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكيه على الله نظن فيه الخير آه قول كده فيبقى الذين إذا رؤوا ذكر الله ده دول اللي لسه محتفظين بلباس التقوى نور في وجوههم اسمع معايا كده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود مرة ثانية سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة الصفات دي موجودة عندنا في التوراة مش المحرفة طبعا يعني ايه سيماهم السيمة يعني العلامة في وجوههم النور بقى هم يصلون ركعا سجدا فانطبعت الصلاة على وجوههم نورا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة نور سيماهم في وجوههم يعني السمت الحسن الهيئة الحسنة النور الذي يكسو وجوه الذي يكسو الله عز وجل به وجوه المصلين الراكعين الساجدين ووجوه عباده وأصفيائه وأوليائه المقربين وأحبائه الحريصين على هذا الدين أدي قول يعني النور هنا في الدنيا سيماهم في وجوههم يعني علامات الصلاح علامات التقوى علامات الإيمان علامات النور واضحة على وجوههم في الدنيا وفي الآخرة كذلك كما قال بعض المفسرين أيضا يعني هم في نور في الدنيا وهم في نور في الآخرة يبقى كل ما الناس تشوفك أيها المصلي والصلاة من أبرز خصائص المتقين يرون النور انت لابس لباس التقوى بمحافظتك على صلاتك فينطبع هذا نورا على وجهك يا مزكي يا صائم يا حاج يا ذاكر يا قارئ للقرآن يا متقن لعملك يا بر بوالديك يا محسن إلى الجار يا من تبتعد عن الكبائر يا من تفعل الخيرات كلها حين تفعل ذلك نور على نور نور على نور اسمع معايا كده سيدنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أبي بن كعب أقرأ الناس للقرآن الكريم أو ما تكونش عارف عنه كده لازم تربط نفسك بأسلافك أسلافنا الصالحون رضي الله تعالى عنهم تيجان رؤوسنا نجوم الإسلام أبي بن كعب اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة يا أبي إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة فيقوم سيدنا أبي يقول الله سماني لك يا رسول الله يعني اسم ربنا قاله في السماء اقرأ على أبي بن كعب قال نعم سماك لي يا أبي فبكى أبي الله عز وجل ذكر اسمه في السماء العليا فقرأ عليه سورة البينة وهو من أقرأ الناس القرآن شوف سيدنا أبي رضي الله عنه يقول إيه يقول المؤمن في أربع خصال المؤمن بين أربعة أشياء إن ابتلي صبر وإن أعطي شكر وإن قال صدق وإن حكم عدل المؤمن في الحاجة دي كلها أربعة أشياء المؤمن يدور بينها إن ابتلي صبر وإن أعطي شكر وإن قال صدق وإن حكم عدل فهو يتقلب في خمسة من الأنوار الله ده فعله كله طاعة بره وجوه يعني ظاهر وباطن اللي جواه زي اللي براه ما بيعرفش الوشين أبدا المؤمن ده المنافق هو ده ذو الوجهين أما المؤمن فوجهه واحد لأن قلبه قد عمر بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عمر بالإيمان فهل يتلون وجهه بلون غير الذي استقر في قلبه طب في قلبه لون الإيمان طمأننته وسكنته وراحته يبقى لابد وش يكون كده أما اللي في قلبه انفاق هيبقى بيلون بقى زي الحرباية يعني كده ما يقول الناس فسيدنا أبي بيقول إيه رضي الله تعالى عنه فالمؤمن يتقلب في خمسة من الأنوار كلامه نور وعمله نور ومدخله في نور ومخرجه من نور ويوم القيامة يصير إلى نور كلامه نور وعمله نور ومدخله إلى نور ومخرجه من نور ويصير يوم القيامة إلى النور وهذا هو قول الله تعالى نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نور الطاعة مع نور الإيمان صلاح الظاهر مع طمأنينة القلب واستقرار الإيمان فيه نور على نور يبقى المؤمن يراه الناس نورا أدي لباس التقوى إياك أن تخلعه طيب بقى الواحد يخلع لباس التقوى تبقى مشكلة يوم سيدنا أبي بن كعب يقول إيه فهو كالماشي الحي بين الأموات زي واحد حي ماشي بين الأموات يبقى الذين يعصون الله موتى طيب بقى مدخلهم كلامهم ظلمة وعملهم ظلمة ومدخلهم ظلمة ومخرجهم ظلمة ويوم القيامة يحصرون يحشرون أو يصيرون إلى ظلمة يبقى المؤمن بطاعاته بتقواه بلباس التقوى كالحي يمشي بين الأموات أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الأحياء الذين ينور الله عز وجل حياتهم كلها شوف الواحد على قد ما يتخلى عن طاعة على قد النور بتاعه ما يقل يتخلى عن طاعة النور يقل يتخلى عن طاعة النور يقل أصل هي المسألة كده إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء طب لما ينكت نكتة سوداء في القلب يبقى النور يقل طيب لما يعمل طاعة ينكت نكتة بيضاء يبقى النور يزيد يبقى أنا بقول لك أهو كرامات لباس التقوى لما تحافظ على خصال التقوى كلها اللي هي مذكورة في القرآن فأكثر من 240 آية ربنا سبحانه وتعالى يجعل اسمك على كل لسان ويجعل صورتك, صورتك منطبعة في الأذهان ويجعل يعني اسم حبك مزروعا في قلوب الناس في كل مكان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا في سورة مريم على نبينا وعليها الصلاة والسلام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا آمنوا وعملوا إيمان وعمل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ودا يعني إيه؟ يقول المفسرون يعني يحبهم الله عز وجل ويحببهم إلى الناس يحبهم ويحببهم والحديث صحيح إن العبد لا يلتمس رضوان الله عز وجل عارف يلتمس رضوان الله يعني إيه يحرص على أي باب خير ولو كان صغير عارف إماطة الأذى عن الطريق ما يفرطش فيها هي أدنى شعب الإيمان الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة فأفضلها أو أرفعها أو أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق المسلم بقى ما يفرطش فيها لأنه مش عارف إيه اللي هيزكيه واللي هيتقل ميزانه هو كده المؤمن يلتمس رضوان الله باب خير يلا على بركة الله ده صغير مش حاجة اسمها صغير مش بترضي ربنا تبقى كبيرة فهو إن العبد لا يلتمس رضوان الله عز وجل أي في طاعته ولو في عمل يسميه الناس ضئيلا أو قليلا فيقول الله عز وجل يا جبريل إن عبدي فلانا ويسميك باسمك يلتمس رضواني يا جبريل إني أحبه فأحبه فيحبه جبريل عليه السلام ثم يقول يا أهل السماء ينادي في أهل السماوات السبع يا أهل السماء إن الله عز وجل يحب فلانا اسمك اسمك بيتردد في الملأ الأعلى فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض أدي لباس التقوى وضع الله لك القبول في الأرض حلاك بالأنوار فحين يراك الناس يذكرون الله خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك محمد بن سيرين مثلا محمد بن سيرين هذا من كبار التابعين اتربوا في مدرسة الصحابة يقول لك كان وكان زاهدا عابدا ورعا عالما تقيا فقيها محمد بن سيرين يقولون عنه ويرون عنه أنه كان إذا دخل السوق يمشي السوق يشتري حاجات كبر الناس الله أكبر الله أكبر محمد بن سيرين لما يكبرون لما لما هذا التكبير لأنهم رأوا عليه الأنوار الربانية سطعت على وجهه علامات التقوى سيماهم في وجوههم كان الناس إذا رأوا محمد بن سيرين ذكروا الله عز وجل وكبروه وكثير من أهل العلم أثر عنهم ذلك ويكفيني هذا في هذا المقام أختم لك بقى بكلام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما احنا عايزين نلحق بقى نجيب الثوب اللي هتكس... اللي هيكسوك الله عز وجل اياه في القبر والثوب اللي لما تطلع من القبر والثوب اللي لما تبقى في الاخره في موقف القيامه والثوب اللي لما تدخل الجنه ما هو كرامات لباس المتقين ثوب في الدنيا ثوب في القبر ثوب حين تخرج من قبرك ثوب حين تدخل الجنه والله عز وجل يؤتي فضله وثوابه وكرامه لمن كان حريا به تعالى اسمع معايا كده عبد الله بن عباس بيقول لي رضي الله تعالى عنهما بيقول ان للحسنه ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة أو وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق شايف الخمسة دولة لما تعمل الحسنة والحسنة المتقون يبحثون عنها أي حسنة المتقون يبحثون عنها يبقى أنا بقول لك مرة تانية إذا كنت من المتقين الذين يحرصون على لباس التقوى ولا يخلعونه ويصونونه من الردى ويصونونه من الهلاك ومحافظين عليه أول بأول ومحافظين عليه وهو جديد ما بيتعفرش ولا يتطرب وإن حصل فيه حاجة ينظفوه بسرعة لباس التقوى إذا كنت كده تاخد الخمسة دولة إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة أو زيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق أدي الأولى إياك أن تخلع ثوب النور ثوب القبول الذي ألبسك الله عز وجل إياه بالتقوى وأنت في الدنيا طيب نأتي إلى ثوب القبر ثوب القبر معي حديث طويل بشأنه ينبغي أن نستمع إليه بإنصات يعني عايزك تجرد لي قلبك في اللحظة دي وتعيش معايا في الحديث ده أصل تقواك وعملك الصالح سيكون معك ساعة الموت ويكون معك ساعة القبر هتلبس لباس التقوى سيأتيك لباس خاص ثمرة لتقواك وعملك الصالح الحديث طويل هناخد منه المقطع اللي يتعلق بأهل التقوى لأن الحديث عبارة عن مقطع للمتقين ومقطع للفجار مقطع للأبرار ومقطع للأشرار هناخد مقطع الأبرار اللي يهمنا دلوقتي احنا بنتكلم عن الأبرار الحديث يرويه البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه ويقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد لسه ما كملوش يعني إيه عملية الانتهاء من القبر وإدراج الميت فيه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا من حوله قاعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من حوله وكان على رؤوسنا الطير المشهد مهيب الموقف عظيم يعني شوف ده دلوقتي الناس قاعدين قدام القبور ساعة الدفن اللي يدخن سجاير واللي يشغل الموبايلات بالموسيقى الفاجرة واللي يعمل يا عم ده مشهد مهيب مشهد الآخرة والقبر أول منازل الآخرة ينبغي أن تتفكر فيه وكأنك أنت الميت وتقول لعلني أنزل فأموت فيرجعون بي إلى هنا مش نروح نضحك ونشغل الموبايلات ونشغل مش عارف إيه فالمهم وكأن على رؤوسنا الطير سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم جلس وحوله أصحابه ينكت بعود في الأرض مع عود حطب كده قاعد يلعب في الأرض كده بيه النبي عليه الصلاة والسلام يقلب يعني الأرض بيه بلاش يلعب ديا يقلب الأرض به شان المتفكر يمسك بعصا أو ماسك قلم وقاعد يكتب كده يعني إيه بيفكر فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بعود ينكت في الأرض يعني معنى كده هو يفكر في شيء يقول البراء بن عازب فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاث مرات أو مرتين استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر فتعوذوا بالله من عذاب القبر نعوذ بالله من عذاب القبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن المؤمن يعني إيه آمنوا وعملوا الصالحات إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس الله إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة يعني لحظة السكرات بقى لحظة خروج الروح لحظة الاحتضار بيودع الدنيا ومقبل على الآخرة إيه اللي يحصل له بقى أيها التقي أيها المؤمن أيها العامل بالصالحات لحظة فراقك للدنيا ينزل ملائكة من السماء نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس زي ما تكون الشمس طالعة من ناحية وشهم أصل عملك الصالح ما احنا لسه متفقين دلوقتي ثوب التقوى في الدنيا إيه؟ أن أن يكسوك الله عز وجل النور ده بيسألوا الحسن البصري يقولوا له ما بال المتهجدين الذين يقومون بالليل للصلاة والذكر ومدارسة العلم ما بالهم أحسن الناس وجوها قال خلوا إلى ربهم فكساهم وألبسهم من نوره ودايما تلاقي من يصلي بالليل يكون وجهه وضيئا من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس حاجة تفرح معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة كفن شفت بقى التقوى بتاعتك جاي لك كفن بالجنة بسبب لباس التقوى وحنوط من حنوط الجنة روائح الجنة ما هو أنت يا مؤمن لك طعم ولك لون ولك ريحة طعمك حلو ولونك حلو وريحتك حلوة آه والله المؤمن كده ليه طعم وليه لون وليه رائحة بس كلها حلوة طيبة تسر تفرح تبهج فده كله هيتحول لك ساعة الموت ملائكة من السماء يأتونك في ساعة احتضارك يا بشراك يا رب يا رب ارزقنا أن نراهم عند موتنا وأن نكون من هؤلاء السعداء ثم يقول بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة على قد التقوى بتاعتك ومعهم حنوط من حنوط الجنة الريحة اللي هيطيبوك بيها على قد التقوى بتاعتك ومعهم حنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر على قد عينك ما تجيب كده قاعدين قدام عينك في الأوضة بتاعتك كده ينتظرون ملك الموت عليه السلام أن يقبض روحك يعني أنت قاعد وشايف النور ده كله يا له من سعد ويا له من فوز ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه أي عند رأس هذا العبد المؤمن التقي فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب طيب بالطاعة طيب بالحلال طيب بالقرب من الله طيب بالإيمان طيب بالتقوى أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان وروح وريحان ورب راض غير غضبان فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فتخرج أي روح المؤمن التقي تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء شفت الكوز كده المية أو القربة أما تنزل شوية مية في صعوبة حاجات سهلة يعني روحه طالعة ليه ليه تطلع روحه سهلة لأن المؤمن يحب لقاء الله لأنه عمل صالحا وظن في الله خيرا وقدم لأخراه فهو يحب لقاء الله فتخرج الروح من الجسد الروح الطيبة من الجسد الطيب تخرج كما تسيل القطرة من في السقاء زي نقطة المية تنزل كده من الإربة لأنها تشتاق إلى لقاء الله لأنها رأت النور ورأت كفن الجنة وحنوط الجنة وسمعت نداء ملك الموت أيتها النفس الطيبة شهادة حلوة اهي آه ده أمان لما يكون في أمان يمشي الواحد بصعوبة وخايف ولا يمشي مطمئن وسالم وفرحان فخد الأمان ملائكة وجوههم كالشمس كفن من الجنة حنوط من الجنة وملك الموت ينادي عليها أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان وروح وريحان ورب راض غير غضبان فهل تخرج هذه الروح سريعا بسهولة أم تتحشرج وتتأخر فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها ملك الموت عليه السلام فإذا أخذها النفس الطيبة الروح الطيبة لم يدعوها في يده طرفة عين الملائكة اللي قاعدين مستنيينك اللي كان معاهم الكفن والحنوط ومستنيين ملك الموت أهو يقولوا إيه فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوا روحك في يد ملك الموت طرفة عين يأخذوها بقى حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن اللي من الجنة وفي ذلك الحنوط الريحة الطيبة اللي من الجنة اسمع اللي جاية بقى بعد ما يكفنوك في كفن الجنة ويحنطوك في أيها التقي يقولوا إيه شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على ظهر أو على وجه الأرض يا سلام ريحة طيبة الناس تشمها والله كتير من الناس الصالحين اللي دفناهم أو كتير من الناس الصالحين اللي حضرنا دفنهم أو حضرنا وفاتهم الناس يقول لك أنت شميت الريحة يقول لك يا عم ده كانوا دهنين ريحة لا والله ده دي ريحة غير عادية ما تتشمش في الدنيا إلا يعني عند الصالحين تبص تلاقي ريحة طيبة وتلاقي القبر ينبعث منه ريحة طيبة والمهابة الريحة تعمها طيبة آه خد بالك حافظ على نفسك فالملائكة لما تكفن في ال... في كفن الجنة وتحنط في حنوط الجنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض كل ده لباس التقوى كل ده للمتقين للأبرار قال النبي عليه الصلاة والسلام فيصعدون بها خلاص خدوا الروح وكفنوها وحنطوها في أكفان وحنوط الجنة فيصعدون بها طالعين السماء بقى فيصعدون بها فلا يمرون يعني على ملك ملأ من الملائكة بين السماء والأرض إلا قالوا شوف الملائكة هتقول إيه ملائكة صاعدين بروح المؤمن التقي في ملائكة نازلة وفي ملائكة في الأرض لها أعمال تقوم بها فيشتمون الرائحة الطيبة فيسألهم بقى يسألوا الملائكة اللي حاملين الروح الملائكة المبثوثين بين السماء والأرض يسألوا الملائكة التي حملت روح التقي ما هذا الروح الطيب حاجة حلوة حاجة مشرفة فيقولون أي الملائكة التي تحمل روح التقي فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون افتحوا للروح اللي احنا جايين بيها الروح الطيبة فيفتح لهم آه السماء بتتفتح لك يا تقي السماء بتتفتح لروحك فيفتح لهم شوف اللي جاية بقى ليك تشريفة في السماء الأولى آه والله وفي الثانية والثالثة والرابعة والخمسة والسادسة والسابعة ليك تشريفة مستنياك من الملائكة في كل سماء ده نص حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو أنت عادي ده أنت كنت بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني أفضل الناس على وجه الأرض وبتعمل بلا إله إلا الله محمد رسول الله وكان لك طعم ولون وريحة إيمانية نورانية ربانية فلازم يكون لك تشريفة تليق بيك لازم هنا تفضلا يعني فالله لا يجب عليه شيء دي كرامتك عند ربنا سبحانه وتعالى يفتحوا استفتحوا باب السماء الدنيا من معكم فلان ابن فلان بأحب أسمائك في الدنيا فيفتح فتح باب السماء الأولى فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها أفضل ملائكة والملائكة على درجات أفضل ملائكة في كل سماء هم اللي يقولوا احنا بنفسنا حن ايه هنوصله بأمر من الله عز وجل يعني فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها كل سماء مقربوها يشيعون روح التقي البار المؤمن إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين اكتبوا كتاب عبدي في عليين شرفنا يا رب شرفنا يا رب بهذه اللحظة واكتبنا من أهلها وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتعاد روحه إلى جسده فيأتي في القبر بقى فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله ما دينك فيقول ديني الإسلام ما تقول في الرجل الذي بعث فيك فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في فيقول له الملكان وما علمك وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء بعد الأسئلة الثلاثة اللي هنتسألها في القبر من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيك ما علمك فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي شهادة تزكية صادق في إجابته لأنه كان عايش عليها اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والصادقون من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء الربانيون والمتقون في كل زمان خليك معاهم خليك معاهم لا تصاحب إلا مؤمنا أن صدق عبدي فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر ويتوسع له يعيش يتقلب في النعيم ده كل ده لباس التقوى شوف ماشي معانا ازاي واحنا في القبر اسمع اللي جاية بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السؤال بقى وافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح وش منور وهدوم حلوة وريحة طيبة تدخل السرور فيأتيه رجل انت أيها المتقي وانت في قبرك بعد الأسئلة ويفتح عليك من الجنة وانت في النعيم ده في القبر يقول ايه بقى لل... يقول لك يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول المؤمن التقي اللي في القبر بقى ده يو... هذا ال... ال... الرجل الحسن الوجه الحسن الثياب الطيب الريح يقول للمؤمن التقي أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد ده اليوم اللي انت كنت مستنيه يا فرحك انت يوم سعدك ويوم هناك النهاردة الله ايه ده فيقوم اللي صاحب القبر يقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير والله وشك يعني يفرح انت شكلك كده يقول ان وراك حاجة حلوة شوف بقى شوف يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول له يقول للمؤمن في قبره بعد سؤاله أبشر بالذي يسرك فهذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول له أنا عملك الصالح لباس التقوى أنا عملك الصالح فيقول المؤمن رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي إذا كان ده نعيم في القبر وهو جزء من نعيم الآخرة يبقى رب أرجعني حتى أعيش في هذا النعيم الواسع في الآخرة في الجنة مع أهلي ومع مالي إيه رأيك في لباس التقوى بعد كل اللي سمعته ده في الدنيا نور وقبول وفي الآخرة بشارات وملائكة خاصة من السماء وكفن وحنوط وملائكة تشيعك في كل سماء من أفضل الملائكة الموجودين في كل سماء والله عز وجل يقول صدق عبدي اكتبوا كتابه في عليين ويصور لك عملك الصالح على هيئة رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح ويبشرك ويؤانسك في قبرك وده التقوى تفرط في التوب ده وتخلعه يا رب يا رب ثبتنا يا رب اجعلنا ممن لا يستبدل نعمك كفرا يا رب العالمين واجعلنا من الشاكرين أيها الإخوة الأحبة طب انت هتطلع من القبر بقى البعث ما انت ماشي معايا لباس التقوى دنيا وقبر واحتضار خدناها ملائكة قاعدة معاك بيض الوجوه قدام عينك شايفهم ده سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وده واحد من الأمثلة وهو قاعد مع وسط أهله كده فاطمة بنت عبد الملك وأولاده وقاعدين حوالين منه في ساعة الاحتضار فقال لهم اخرجوا عني الساعة فوالله إني أرى وجوها إني أرى وجوها نعمة هذه الوجوه حاجة عجيبة هذه وجوه حسنة وجوه لا تأتي إلا بالخير إني أرى وجوها ليست كوجوهكم وهذه الوجوه هي وجوه الملائكة هتخلع لباس التقوى بعد كده ولا هتحافظ عليه هو حد يخليك تخلعه ولا يشد ويمزعه اوعى انت اللي تمزعه او تخلعه اوعى تقطعه يعني حافظ على دينك كل معصية بقى كل كبيرة كل ذنب كأن الواحد جايب مقص وبيقطع في ثياب التقوى هو اللي بيقطع بنفسه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة عامل زي اللي غزلت حاجة حلوة كده وجابت المقص وقعدت تقطع فيها حافظ على توبك طيب حين أخرج من قبري هل هناك كسوة خاصة؟ آه والله آه والله في كسوة خاصة بعد ما تصلي كده على النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام نقل لنا المشهد ده بوحي من الله عز وجل الناس يخرجون من قبورهم كيف؟ فزعين زلزلة هول عظيم فزع أكبر يعني أمر زي ما بيقولوا كده يشيب من هوله الولدان يعني كل واحد عايز أمان ويحشر الناس عراة حفاة غرلا بهما كل واحد بقى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه إلا المتقون يا جماعة المتقون يخرجون من قبورهم فيجدون القرآن في انتظارهم آه أول ما أقول القرآن على طول لازم تشوف فين المصحف آخر مرة مسكته بعد رمضان بقالنا قد رمضان خلص 15 يوم كم مرة مسكت المصحف في 15 يوم كنت كل يوم في رمضان تمسك المصحف بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء وانت في الشغل وانت راكب الاتوبيس وانت جاي وانت جاي تنام وانت رايح وحاطط المصحف في جيبك وعامل ومخ... ايه ده يعني انت دلوقتي ماشي مع القرآن كده يا راجل يا اختاه ارجع الى المصحف ما يفرقش شنطتك ولا جيبك ولا مكتبك لأن القرآن هينتظرك عندما تخرج من قبرك مش هطول عليك خلينا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فلسانه أبلغ وأفصح لسان اسمع بقى كده لما تخرج من قبرك لموقف العرض على الله هتلاقي التقوى ممثلة في القرآن حين نستمع إلى هذا الاتصال أنبئك إن شاء الله بثوب التقوى ممثلا في القرآن ساعة الخروج من القبر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته جزاكم الله خيرا كل عام وأنتم بخير وأنت كذلك بارك الله فيك هل لنا أن نعتبر خلق الحياء بأنه من أعظم دلائل بل وعلامات لباس التقوى ومن ثم فمن كان خلقه الحياء صار في زمرته قوله سبحانه وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود ومن كان حيا في الدنيا من أجل الله سبحانه وتعالى أفلا يكون الله حيا معه عند حسابه وبذلك يكون الحياء لباسا لباس التقوى وجزاكم الله خيرا جزاك الله خيرا أختها بارك الله فيك هو كذلك نعم ولنا إن شاء الله عز وجل في لقاءاتنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاء خاص عن الحياء فمن استحيا في الدنيا من الله عز وجل أن يفعل المعصية لم يعذبه الله عز وجل والحياء ثوب الرجل وثوب المرأة وهو عند المرأة أعظم وأشد وهناخد أمثلة واسعة ومن أبرزها مثال سيدنا عثمان بن عفان أشدهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه اتصال آخر
السلام عليكم الأخ مصطفى القاهرة تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه والله يا شيخ آه احنا نسألك الدعاء والله يعني الحلقة ديت بتحيي قلوبنا من تاني و- وادعي لي كده ربنا يصلح حالنا وحالك وحال المسلمين كلهم يا رب وذكرنا بالآخرة وبالموت في كل لحظة آمين وربنا يبارك لك يا شيخ وكل سنة وأنت طيب السلام عليكم وإياك. عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوالك وأحوال إخواننا المسلمين وأن يجعلنا من الذاكرين وأن يجعلنا من أوليائه وأحبابه في الدنيا والآخرة آمين طيب أظن بقى أنت عايز دلوقتي ثوب القرآن ما هو اللي هيحافظ على القرآن هيلاقي القرآن مستنيه على القبر ساعة البعث يوم يقوم الناس لرب العالمين يقول النبي عليه الصلاة والسلام تعلموا سورة البقرة ها آخر مرة قريتها أنت ده بيقول لك سيدنا النبي تعلموا عارف تعلموا يعني إيه؟ يعني هتقراها كويس ورتل القرآن ترتيل على إيد شيخ وعلى الأقل شريط الشيخ الحصري يعني المعلم رحمة الله عليه وتتفهم معانيها وتعمل بالآيات التي فيها وإحنا لنا لقاء عن ده إن شاء الله عز وجل فعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله سنسمع فيها عجبا بإذن الله تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة ما ينفذوش مع الذي يقرأ سورة البقرة ولا إلى بيته اتصال آخر أم محمد القاهرة فضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى أيوة، وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ازي حضرتك أكرمك الله الله يطول في عمرك وإياك ويحسن يا رب عملك في خير يا رب يا اتفضل رب.
اتفضل آه، اسال حضرتك على سؤال يعني شاغلني بصراحه يعني بال... بالناس في ال... في... في الارياف بالحريم في الارياف لانهم ما يمكن ما يعرفوش حاجه عن الصلاه او اي حاجه يعني نعم فأنا أرجو من حضرتك أو أرجو من من- من الذين يسمعون أن يوجهوا آه، دعوة لل- لل- للمساجد في الأرياف بأنهم يعملوا مكان للحريم يص- يصلوا فيه نعم ويدوهم دروس لان انا انا والله كنت بعمل عمره مع ناس مره ما بيعرفوش يعني ايه صلاه الجمعه ولا صلاه ولا صلاه العصر مم.
وناسهم يعني واهلهم ناس كويسين نعم فما بيعرفوش جنس يعني ما بيعرفوش حاجة عن الدين يعني فليه ما يعملوا لهمش مكان للح... لل... للحريم يصلي فيه ويدوهم دروس ويعلموهم الفقه والدين
بإذن الله سنقول ذلك إن شاء الله بس ده يعني اللي اللي شاغلني النصيحة اللي التي شاغلني يعني تقولينها في بصراحة هذا يعني اللقاء نعم و...
شك... شكر الله لك أم عمر تفضلي السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ايوه نعم ايوه تفضلي آه آه، يعني بقول آه، ان شاء الله ربنا يلبسنا لباس التقوى وال- والايمان باذن الله وعايزاك تدعي ل- لزوجة يا شيخ الله يبارك لك بالشفاء ان شاء الله سأل الله و- عز وجل رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا آمين يا يغادر رب سقما العالمين. و- وأن ومرضى يشفي مرضى الشيخ المسلمين عطاء الله باذن الله ربنا ربنا يشفيه يكون شفاء لا في بارك يغادر فيه.
سقما ان شاء الله هو الحمد لله يعني آه، بشرنا الله عز وجل بشفائه في شيء يشبه الإعجاز كان أخي مريضا مرضا شديدا ومرض يعني آه، أعيا الأطباء وقالوا يعني فيه ما قالوا وبعد رمضان أجرينا التحاليل والله كنا ندعو له في سجودنا وفي تهجدنا وإخواننا الصالحين وفي العمرة بعد التحاليل في هذا الأسبوع من يومين مضيا بفضل الله عز وجل قال الأطباء إن إعجازا حصل إن إعجاز- فالحمد لله لا تيأسوا من الدعاء ولا تيأسوا من روح الله معنا اتصالات أخرى؟ تفضل طيب نكمل بقى حديثنا الذي نشتاق إليه ثوب ال- ثوب التقوى حين تخرج من قبرك يقول النبي عليه الصلاة والسلام تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة لا يستطيعون أن يصنعوا معك شيئا ولا في بيتك إذا كنت تحافظ على سورة البقرة ثم مكث النبي صلى الله عليه وسلم ساعة يعني سكت شوية كده قدر من الوقت ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان الزهروان يعني المنيرتان ينوروا لك حياتك لو عملت بالأحكام اللي فيهم ولو وظبت على قراءتهم وتعلمت معانيهم ينوروا لك قبرك ينوروا لك الآخرة يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يعني أنت في الآخرة الشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل يا إما بقى المكحلة يا إما الميل اللي هو 1650 متر ده يعني حاجة تسيل العرق فكل واحد عايز مظلة تنجيه من الشمس وحرها أهو بقى اللي بيحافظ على قراءة سورة البقرة وآل عمران مع القيام بالفرائض واجتناب الكبائر ده يجي يوم القيامة سورة البقرة يشكلوا له سحابة تظلله من الشمس أو مظلة يصنع مظلة خاصة ليه تظلله أو فرقان من طير صواف يعني اليمين والشمال كده تشريفة ماشيين يوصلوك لحد ساحة العرض في أمان ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع اللي جاية دي بقى وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره أول القبر ما ينشق القرآن مستنيك على باب القبر اوعى تفرط في القرآن القرآن هيستناك على قبرك علشان ياخدك ويشفع فيك عند الله وعمرك ما هتتعلق بالقرآن وت- وتحرص عليه ليل ونهار إلا لو كنت من المتقين ما تقدرش تستغنى عن كلام ربنا والله العظيم ده كلام ربنا سبحانه وتعالى هو الذي نتنفس به القرآن هو الذي نتنفس به يا جماعة والله والله على قد ما نغيب عنه على قد صدورنا ما تضيق سأل الله أن يعمر أن يعمر بيوتنا وقلوبنا وقلوب أولادنا وأزواجنا بالقرآن اللهم أمين شوف بقى وإن القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبر بس خد بالك من كلمة صاحب صاحب يعني ملازم ملازم إن القرآن يلقى صاحبه يعني اللي شغال فيه ليل ونهار يتلوه آناء الليل وآناء النهار إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب ما هو أنت طالع من القبر في حالة فزع لونك في شحوب لونك مخطوف ده الفزع الأكبر فيقول له هل تعرفني؟ القرآن يقول لي صاحبه اللي طالع من القبر بقى في حالة الفزع بقى اللي خايفين منه هل تعرفني؟ فيقول له ما أعرفك فيقول له أنا صاحبك القرآن أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر يعني يا ما عطشت وكنت عايز تشرب وتقول لا أخلص الربع ده تعوز تشرب تقول لا أخلص الجزء ده فمنعتك من المية أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك تيجي تنام تقول لا أقرأ شوية تقرأ تستلذ بالقراية تقول أقرأ كمان شوية تيجي تنام لا أقرأ كمان شوية تنام لك ساعة تقول أصحى أقرأ تاني أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة كل واحد بيدور على التجارة بتاعته لا ده أنت اللي هتدور على الناس يا رب صاحب القرآن كده أي واحد مشغول بنفسه وبيدور على نفسه إلا صاحب القرآن بقى المتقون بقى صاحب القرآن إيه أبويا أمي عمتي خالتي آه، عمي خالي ابني بنتي جاري زميلي صاحبي آه، صاحب القرآن مطمئن بقى قاعد يدور على حبايبه ليه علشان يشفع فيهم يا رب يكونوا معايا يا رب يدخلوا الجنة معايا عرفت ان صاحب القرآن كسوته كسوة القرآن مش هتبقى ليه لوحده ده هتبقى ليه والمين والقرايبه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون, يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور سمعت بقى الذين يأتون القرآن ومحافظين على الصلاة ومحافظين على آداب دينهم يرجون تجارة لن تبور تجارتهم رابحة ليوفيهم أجورهم على أعمالهم وعلى قراءتهم القرآن وعملهم به ويزيدهم من فضله يعني يشفعهم في أرايبهم زي ما قال بعض المفسرين فيقوم بقى القرآن يقول له أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنت اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار تاج قرآني مش بقول لك لباس التقوى دنيا وآخرة اوعى تفرط فيه ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه والدة صاحب القرآن ويكسى والدة حلتين يعني تبين الحلة يعني العباية النظيفة قوي العباية النظيفة اللي لسه يعني ما فيش حد مسكها قبل كده ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا الدنيا كلها ما تقدرش تدفع ثمنهم الأب والأم اللي حرصوا على تعليم أولادهم القرآن يكسى والداه اهو حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان الأب والأم بما كسينا هذا الله التوبين الحلوين دول منين بسبب إيه فيقال لهم بأخذ ولدكم القرآن عشان علمتوا أولادكم القرآن وفهمتهم فيه وربيتهم عليه أسأل الله أن يبارك في أولادي محمد وأسامة وعمر وأن يجعلهم من حفظة القرآن وأن يجعلهم أزهرية من خير الأزهرية وهم أزهرية جميعا إن شاء الله وأولاد المسلمين جميعا يا رب اللهم أشغلهم بالقرآن وحبب إليهم القرآن واجعلهم من أهل القرآن يا رب العالمين أولادي وأولاد المسلمين يا رب يا رب بغضهم في الأغاني الفاجرة يا رب بغضهم في كل ما يبعدهم عن القرآن يا رب العالمين يبقى شوف ب... ده عشان أنا ألبس أنا بدور على نفسي عشان أنا ألبس لازم أعلم أولادي القرآن وإنت كمان طيب إذا كان أبويا وأمي هيلبسوا كل واحد توب الدنيا ما تساويهش يعني هو أغلى من الدنيا امال صاحب القرآن يبقى شكله إيه يبقى شكله إيه فيقال له اقرأ واصعد في درج الجنة اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها, وغرفها فهو في صعود بيطلع باستمرار فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا يعني بيقرأ بسرعة أو بيرتل بتمهل يفضل يصعد في الجنة وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم الشفيع القرآن نعم الشفيع القرآن هو يفلك على القبر وياخدك ويشفع فيك نعم الشفيع القرآن يأخذ صاحبه يوم القيامة فيقول يا رب أكرمه صاحب ده كان معايا في الدنيا على طول ماسك المصحف باستمرار ويتعلمه لازم تتعلمه مش قرايه لوحدها قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ثلاثة علم وتعلم وعمل وأفتى به وحكم به خمسة هو. هكذا قال العلماء فيقول نعم الشفيع القرآن لصاحبه يوم القيامة يقف كده يدافع عنك بقى المحامي بتاعك يعني يقول يا ربي أكرمه يا ربي حله فيلبس تاج الكرامة فيقول يا ربي زده شوف القرآن يطمع لأجلك في الثواب يا رب زده فيكسى حلة الكرامة الحلة يعني التوب الجديد يقول القرآن يا رب ارضى عنه ارضى عن صاحبي يا رب ارضى عنه فيرضى الله عز وجل عنه توب القرآن توب التقوى توب النعمة توب القلب أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من هؤلاء المتقين أيها الإخوة الأحبة وختاما حين يدخل الواحد فينا الجنة يلبس ثوب الرضوان الله يلبس ثوب الرضوان اللهم ارضى عنا يا رب اللهم ارضى عنا يا رب في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى إذا دخل أهل الجنة الجنة يا أهل الجنة فيقولون يا ربنا لبيك وسعديك والخير في يديك يقول لهم هل رضيتم يقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول تريدون شيئا أزيدكم فيقولون وأي شيء أفضل من هذا يا رب فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا اللهم ألبسنا لباس التقوى اللهم ألبسنا لباس التقوى وأدم علينا نعمة التقوى واحشرنا في زمرة المتقين واجعلنا مع المتقين بارك لنا في أزواجنا وأولادنا وذرياتنا واحفظنا من كل سوء ونجنا من كل فتنة وشر وبلية عباد الله الإخوة الفضلاء الكرماء طبتم وطاب قعودكم بين يدي برنامج علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاؤنا القادم إن شاء الله مع سلسلتنا التي كنا معها قبل رمضان المؤمن كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه ونختم كما ختم النبي عليه الصلاة والسلام مجالسه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رسول الله رسول الله رسول الله